بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله إخوتي حقيقة والله أجزم بها حقيقة أجزم بها قاطعة بلا تردد والله ثم والله وبالله وتالله ما السعادة إلا في رضا ربنا قولا واحدا كلما كان ربك عنك أرضى كلما كنت إلى الله أقرب كلما كنت إلى الله أحب كلما كنت أسعد تعيش السعادة والهدوء والأمان كيف السعادة في بيوتكم هي هي كيف حالكم مع الله كلما كنتم مقيمون لشرع الله في بيوتكم كلما كنتم مجتنبون للمعاصي والمخالفات في حياتكم كلما غمرت السعادة بيوتكم أما النكد فسببه الأصلي معصية الله قال الملك جل جلال الله العظيم الكريم الجليل المتعال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك وقال أحدهم إني لأعرف معصيتي في خلق دابتي وزوجتي فأنت تعرفين معصيتك في خلق زوجك أيضا إخوتي حلقة الليلة للنساء فقط حلقة الليلة عشرون نصيحة للزوجة الرجال يمتنعون اختاه اختي في الله انا ابوك فلنتفق ولنتعاهد اني لجميع النساء اب اتكلم من هذا المنطلق لست انصح زوجتي ولا اختي انما انصح ابنتي لان الرجل احرص ما يكون في حياته على سعادة ابنته ونكد وألم ابنته ألم له بخلاف الأخريات فلذلك دعوني أعاملكم الليلة كبناتي بنتي ابنتي أنا لك حبيب أحبك لذلك لست عدوا لست عدوا لك ولذلك بالحب أنصح وأنصح أنصحك كأب مع كبر السن أب طاعن في السن سنين سنين أب وسنين تجارب وزاد من كم التجارب وحجم التجارب تجارب الآخرين في الدعوة تأتينا مشاكل وشكاوى ومصائب وخبرات لا تعد ولا تحصى فمن خلال هذه التجارب من خلال حصاد السنين هذا كله أعصر لك نصائح بتركيز شديد أولا النصيحة الأولى اعترفي أنك امرأة دعك من المساواة بين الرجل والمرأة دعك من حقوق الإنسان وحقوق المرأة سيبك من كل ده أنت امرأة ضعيفة خلقت هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة رضي الله عنها حزنت حين نزلت عليها آه الحيضة في الحج حزنت قالت يا رسول الله صيحباتي يرجعن بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة وما ذنبي أني حط فقال لها يا عائشة لا تبكي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أريدك أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم نصب عينيك كتب الله عليك أن تحيضي وأن تحملي وأن تلدي أن تكوني زوجة زوجة أن تكوني امرأة لذلك إذا طالبت بحقوقك أقول لك أنت أمة الجبار لست حرة إياك والاعتراض والسخط الله أعلم بك من نفسك ومن خلقه قال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وقال ربي وأحق القول قول ربي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله خلقك وهو أعلم بك سبحانه أعلم بما يصلحك ويصلح لك لذلك إذا أردنا أن نتكلم عن حقوقك وعن وضعك كامرأة فما شرعه الشرع لا ما تشتهيه الأنفس ما شرعه الشرع تعالي لنرجع إلى الشرع فيقول هذا حقك أو ليس بحقك ولا اعتراض على الله هي هي لذلك أختاه لنفهم السعادة لابد من امرين بنتي المسلمه ابنتي الحبيبه ابنتي الطيبه انت امراه مسلمه خلينا متفقين على الاصلين دول انك امراه مسلمه فلا بد لكي تحصلي السعاده في هذه الدنيا بزوج او بدون زوج كبيره او صغيره مطلقه او ارمله او زوجه او بنت ام او اخت او خاله او عمه يا ايتها المراه المسلمه لكي تعيشي السعاده لابد من امرين الاول ان يكون اعتقادك ان هذه الدنيا مرحله انتقاليه وليست نهائيه فليس مطلوبا ان تحصلي كل شيء في هذه الدنيا لما آذى الكفار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم طيب الله خاطره بقوله انك ميت قال له ربنا قال له ما تزعلش بكره تموت ويموتوا وتاخد حقك انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون لذلك حين نعتبر الدنيا مرحله لا يضرنا ولا يؤذينا ولا يحزننا نقص الفلوس ولا نقص الصحه ولا عدم الزواج ولا عدم الاولاد ولا إيه كدر الزوج زوج مش كويس قدر وانما نعتقد ان هذه الحياه مرحله مرحله وتعدي لما الامام احمد جزمته اتقطعت قطع شسع نعله فقيل له لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين جيب لك جزمه عدله شويه قال يا بني انه طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل قال له لا جزمه ولا بتاع دي كلها يومين ونموت وندخل الجنه ونرتاح فلذلك لكل زوجه معذبه لكل بنت متعبه لكل امرأة محرومة أبشري أبشري بزوال كل هذا فالدنيا عمرها قصير وخطوة والله الموعد والجنة الموعد ثانيا إذا جعلنا الهدف في الدنيا دخول الجنه لتحصيل السعاده الابديه كان العمل الصالح هو السعاده انا عايزك يا بنتي يا طيبه تسجلي الاصلين دول الاصل الاولاني ابشري فالدنيا مرحله ثم الجنه سجلي الاصل الثاني إذا كان الهدف الجنة فالعمل الصالح جنة الدنيا تكون سعادتك وقرة عينك في السجود في القرآن في الذكر في الدعاء في العمرة في الحج يبقى دي سعادتك وقرة عينك سواء بقى في زوج او مفيش في زوج مريح او مش مريح في اولاد او مفيش اولاد طيبين ولا عاقين ما تفرقش سواء كان في آه، فلوس او مفيش كتير او قليل سواء كان في صحة او في مرض في تعب او في راحة كل ده يريحك فيه انك تعبدي ربنا نصيحتين تاني الاولانية انك انت تعتبري الحياة مرحلة تعدي زي ما تعدي والتانية إذا اعتبرنا الهدف الجنة يبقى السبيل للجنة العمل الصالح يبقى العمل الصالح هو جنتك في هذه الدنيا تعالي ابنتي المسلمة إلى عشرين نصيحة هذه العشرين نصيحة تجتمع في كلمة واحدة كوني صالحة يصلح الله لك الحياة كوني صالحة يصلح الله لك الحياة اعلمي أيتها المسلمة الموحدة ابنتي الطيبة اعلمي أن عقول القوم ونواصيهم وقلوبهم بيد الله اعلمي أن الزواج رزق الزوج نفسه رزق أخلاقه رزق أعماله رزق المال رزق الشقة رزق الجيران رزق الأولاد رزق الكلام الزوج بيعرف يتكلم أو ما بيعرفش الكلام اللي يجري على لسان الزوج نفسه رزق هذا الرزق من الله قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون فإذا سلمت لله تماما فإن الله يدبر لك أمور الكون شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيدبر الشمس والقمر والنجوم والكواكب كيف يدبر سيرها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هتبقى حياتك كده لو انت سلمت لربنا يسير لك حياتك كده كما يسير الشمس والقمر في حاجة بتخبط في التانية في خلل الليل اتأخر ثانية ولا النهار اتأخر ثانية ولا القمر اتأخر ثانية ولا الشمس اتأخرت ثانية كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل أو سارب بالنهار لذلك ابنتي المسلمة سلمي سلمي سلمي لربنا سبحانه وتعالى وهو يدبر لك أمر الحياة أول نصيحة النية الصالحة والتطلع إلى المتاع الأخروي تفرق كتير هيفرق معاك كتير لو نويتي نية صالحة في إسعاد الزوج نويتي نية صالحة إنك بتسعديه عشان يحب ربنا تفرق كتير لو انت بتسعديه من غير نية فلما تلاقي انت عمالة تسعي في اسعاده وهو يسعى في شقائك بنتي المسلمة انا اعلم ان وراء الابواب وفي داخل البيوت هموم كثيرة انا اعلم أنه وإن كانت هناك نساء آه، يعني يحببن العكننة إلا أن هناك رجالا أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير بمراحل أنا أعلم أن هناك أحيانا تسلط بطريقة عجيبة من بعض الرجال أنا أعلم ذلك ولذلك بقول لك إذا اعتقدت أنك في بيتك تصنعين السعادة لوجه الله لا طلبا للمقابل تفرق عندك كتير جدا هتفضلي مبتسمة طالما انك معتقدة ان ربنا شايف اللي انت بتعمليه وهيأجرك على اللي انت بتعمليه لا يطيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ربنا سبحانه وتعالى قال كده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وانا عايز اقول لك يا بنيه ان القضيه مش في الفلوس والصحه والجمال والزوج والاولاد والشقه والعفش والكماليات وانما لنحيينه حياه طيبه تعرفيها من قول شيخ الاسلام ابن تيميه لما قال انا جنتي وبستاني في صدري يبقى سعادتك من جوه مش من بره سعادتك في قلبك جواكي سعادتك في عقلك سعادتك في الغيب الله والرسول وزوجاته وبناته والجنة هي دي سعادتك وإن عذبك الناس كلهم فتطلعك للسعادة الأخروية يجعلك تحسين بالسعادة وسط العذاب كأني بامرأة فرعون وقد أتى فرعون لها بالجزار فقال اسلخها وهي حية كما تسلخ الشاه تخيلي انت معايا بقى وهو بيسلخها بيفصل الجلد عن اللحم بالسكين فابتسمت فقال جنت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا فاختارت الجار قبل الدار عندك بيتا في الجنة فكانت سعيدة بهذا الدعاء وهذه المناجاة رأت بيتها في الجنة فكانت تسلخ وتعذب وهي سعيدة فهمتي فهمتي في وسط العذاب والدنيا والضنك والألم والقرف والتعب والناس ليس للإنسان سعادة إلا أن يتطلع إلى الآخرة لما يشوف الآخرة كده يبتسم ويسعد اتنين الرضا الرضا والحياة بالواقع في الواقع هذا سبيل السعداء الرضا دايما اقول ان الزواج كتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ربنا كتب لك ان فلان ده زوجك لما ربنا كتبهولك زود ما ظلمكيش ده قدرك قد يكون جزائك انت ما تستاهليش اكتر من كده وقد يكون بلائك ربنا بيمتحنك عشان يرفعك عنده درجات في الجنة وقد يكون عذابك عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال هو جنتك ونارك هو جنتك زوجك ونارك يدخلك الجنة يدخلك النار زوجك سبب من الأسباب فلذلك أنا بقول إن إحنا نرضى بيه على كده هو ده قدرك نرضى بيه على كده طالما إن بلائك مش في دينك لو هيفتنك عن دينك هيكفرك يبقى في الحالة دي نشوف حاجة تانية مش نشوف حاجة تانية نتطلق قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلو هتحس ان هو زواجك منه هيخرجك من المله هيخليك تكفري لا يبقى ربنا وضع حل عند عدم استطاعه اقامه حدود الله وهو الطلاق وهو الذي يلجا اليه كل عقلاء العالم بكل الملل حين تستحيل العشره على منهج الله يبقى الانفصال الشاهد الرضا ولتحصيل الرضا والحياه بالواقع في الواقع لازم تفهمي نمرة واحد أننا بشر والخطأ والنقص وارد والكمال نادر والنادر لا حكم له وإياك والأوهام فشيء أفضل من لا شيء ومن غلبت حسناته سيئاته فهو الرجل تاني الشوية دول بس تدفعي كام ولا انت ما بتدفعيش ابدا بتاخدي بس لا ادفعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم مش هتكلفك حاجة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، ده انا يبدو هطول معاكي بقى يا بنتي يا طيبة انا مفكر ان هنخلص في الحلقه دي وانا لسه ما قلتش الا نصيحتين اتنين خلينا في تفاصيل الرضا الرضا بالواقع ان احنا بشر بشر مفيش معصوم الا الانبياء بمعنى ان كل البشر في كل راجل نقص من جهه ما لازم في كل راجل في كل انسان عيب او عيوب العيوب تكثر وتقل لو دورنا على الكمال الانسان الاسطوري الكامل النموذج مستحيل مستحيل مش هنلاقي انسان كامل كل ابن آدم خطاء وربنا لما وصف المتقين أعلى درجة من درجات البشر التقوى المتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة فوارد على المتقين أنه يرتكب كبيرة وارد وارد بشر بشر ورضيه الله له يبقى انت ما ترضيهوش لنفسك هي دي يبقى نمرة واحد الرضا بالواقع ان ده قدرك ورزقك اتنين ان احنا بشر والجمال في البشر عزيز نادر والفقهاء يقولوا النادر لا حكم له لا حكم له الخطأ وارد وشيء أفضل من لا شيء أي أخت معذبة في العالم تحت زوج أفضل لها من الطلاق أفضل لها من الطلاق ولذلك كان في واحد مش عارف قال لي ان هو حد سالني وقلت لها اتطلقي انا هقول لكم بقى ش- يعني جمله كده وردت على بالي دلوقتي اللي يقول لك اي اي حد في الدنيا في اي وقت من الاوقات ان انا قلت لواحده اتطلقي قولي له كذاب ما حصلش عمري ما اقول لواحده اتطلقي ابدا دي نمره واحد اتنين عمري في حياتي ما اقول لواحده اقلعي النقاب مستحيل ثلاثة عمري ما اقول لواحد احلق لحيتك او ما تعفيش لحيتك م- ي- اللي يقول لك محمد حسين قال كده اقول له كذبت ما حصلش أربعة أي بنت تستشيرني إن أهلها معارضين في زواجها بقول لها اسمعي كلام أهلك اللي يقول لك غير كده قول له كذبت محمد حسين ما يقولش كده ما يقولش كده دي أصول عندي ما بغيرهاش إن المرأة تحت زوج في جميع الأحوال أفضل من أن تطلق تتحمل ولذلك بقول فيها هنا عشان استجلاب الرضا إن شيء أفضل من لا شيء والدنيا لا تعطي كل شيء مش ممكن يستحيل في الدنيا تحصيل كل شيء لازم نقص من جهة من الجهات لذلك كثير ما تيجي أخت مطلقة أو أرملة وعايزة تتزوج وأهل زوجها بيقولوا ناخد العيال وتكلمني أقول لها هو كده هي الدنيا ما تديش كل حاجة عايزة زوجك و... زوج وولادك مش هينفع عايزة تزوجي سيبي ولادك عايزة ولادك ما تزوجيش وده مش ظلم يا شيخ لا مش ظلم مش مش ظلم ده بالعكس ده هو ده الحق انت عايزه تعيشي حياتك عيشي حياتك محدش يمنعك اعصمي نفسك من الفتنه الكلام اللي بيتلاعب بيه دلوقتي كل ما نكلم حد يقول "ه- ه- هأفتن هأفتن يا شيخ هأفتن طيب بلاش ما تفتنيش روحي اتزوجي بس ولادك من حق ناس تانية كده شرعا هو ال- ال- دي دي ما هو احنا قلنا بقى لما نيجي نتكلم عن حقوق الرجل وحقوق المرأة حقوق يبقى الحقوق الشرعية اللي ربنا قال عليها حقوق الشاهد عايز اقول لك عشان ترضي لازم ترضي بالواقع وعشان كده هقول لك ان اخطر حاجة في قضية الرضا انك تبقى راضيه من جوه مش كلام واللي بيفسد رضاك كلام الناس والتطلع لما في ايدي الناس آه لما تبقي مش شايفه قدام عينيكي الا زوجك هترضي بيه وتحسي ان هو احسن زوج في العالم اذا شفتي بقى بصيتي لزوج اختك او بصيتي لزوج جارتك او بصيتي لاخوك ومعاملته مع زوجته وتتحسري على نفسك واحيانا يا بنتي اسمعي كلام أبوكي الناس يجيدون التمثيل لإغاظة الآخرين أحيانا يكون أختك ومراته اللي بيعملوه قدامك ده ده بيمثلوا بس لما بيتقفل الباب الموضوع مختلف والجيران وغيرهم وغيرهم مش قلت لك البيبان مقفلة على أسرار لذلك بنصحك يا بنتي يا طيبة ما تسمعيش كلام حد ولا عينيكي تبص على حد لسه كانوا بيحكوا لي ان مجموعة السواقين اما بيقعدوا مع بعض مش السواقين بس والنجارين وال وكل ال... ال... ال... ال- الفئات اما يقعدوا مع بعض ويتكلموا عن الزوجات كل الازواج بيرجعوا مقلوبين يقولوا لا ده انا بديها على عينيها تركع وهو لا بيديها ولا ولا بيقدر يبص في عينيها بس اهو كلام لا لا لا ده انا هقول لكم هقول لكم حكايه الواد ناصر الواد ناصر ده اهو اه هو عارف نفسه دلوقتي مراته في مره زعلت معاه ف آه، مش عارف عملت حاجه كده ف مش متعود كده ايه يا بنتي مالك في ايه قالت له لا ده الاخت فلانه كانت عندي وقالت لي انها لما بتزعل بتقعد وتحط رجل على رجل وهو يجي يصالحها ويبوس رجلها فانت لازم تعمل كده كويس ان الواد ما طلقهاش في الحته دي تسمعيش الكلام ده دي كلها حكاوي لافساد البيوت يا رب كفينا شر الناس يا رب يا رب اصرف عنا اذى الناس يا رب يا رب رضنا بما قسمت لنا يا رب يا رب اعنا على ان نعيش حياتنا بما يرضيك يا رب امين يا رب ما تصدقيش الناس اللي بتحكي لك تقول لك آه، مش عارف ايه دي ده تلاقيها مش عارف ايه وايه و- وايه كمان اه بجد صدقيني ده انا ابوكي فلا كل اللي بيتكلم فنجري بق كلام بس كلام كلام لكن لما تدخلي الواقع والحقيقه هتلاقي مصايب سودة متلتلة جوه ملناش دعوة بالناس اللهم اكفنا شر الناس اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا عن النظر في عيوب الناس ملناش دعوة بالناس خالص نهائي كل واحدة ربنا خلق لها زوج على قدها يناسبها فعلاجك مع زوجك ما ينفعش علاج لزوجة تانية ولا علاج الزوجة التانية ينفع ليكي كل واحدة ليها حياتها وكل زوج له دماغ وكل زوجة ليها برضه دماغ فلذلك عشان ترضي اعرفي ان الكمال نادر والخطأ وارد وشيء افضل من لا شيء والدنيا ما بتديش كل حاجه وما تسمعيش كلام الناس ولا تاخدي نصايح الناس اللي عايزين الافساد خدعوكي فقالوا ان المشاكل دي البهارات بتاع الحياه الزوجيه لا دي المشاكل هي الولعه اللي بتحرق الحب مش بتشعلله لان في بعض النساء تحب تعمل فرقعه كده في الحياه الحياه ممله كده تعالى نعمل له مشكله كده عشان يفوق كده ويحبني لا لا لا لا لا لا لا, لا. يا بنتي ده فيلم هندي امريكي مشترك ضحك عليكي ما حصلش الكلام ده خالص ده الهدوء في البيت احلى حاجه ومتعه الزوج انه يعيش حياه هاديه بنتي بنيتي السعادة فن وصناعة ففرغي من عقلك وجهدك ووقتك لتعلم فن السعادة فن صناعة السعادة عشان تصنعي السعادة اعرفي جوزك حين تتعرفين على زوجك اقعدي كده بصيله عشان كده جاية في نصيحة قدام ترجمي مصطلحات زوجك احيانا الكلمه تبقى موحشه وكلها ود دايما ال- ال- اهل الصلاح الحديث مصطلح الحديث يقولوا كده زي ايه لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ايه ثكلتك امك يا معاذ ثكلتك امك يعني فقدتك امك يعني آه يعني تموت لكن مش الرسول مش قصده انك تموت وانما ثكلتك امك يا معاذ زي ما احنا نقول كده يا ابني كده يعني فاحيانا تلاقي الزوج يقول لك كلمه الكلمه مش قصده انها تبقى وحشه يمكن قصده يدلعك هذه مناغشه اه يعني ب- بيهزر اه والله بيه- قصده يهزر لكن هزار تقيل شويه ف هقول لك ايه بقى تقبلي المجامله بلباقه ولطف دي صناعه السعاده ما هو احنا لما قلناها قبل كده مفيش داعي نعملها تاني ان واحد رجع من الشغل بدري قالوا له روح النهارده نص يوم لاي سبب من الاسباب فبيخبط على الباب فتحت له زوجته ايه ده انت جيت بدري ليه وحشتيني لا والله وده تاثير ايه ده بقى ان شاء الله بالله عليكم دي مقابله لا حتى لو كانت مجامله مثلا شافك بلبس المطبخ فيقول ايه ده ايه الجمال ده ده حتى في لبس المطبخ اميره متوجه ايه الحلاوه بقول لك ايه بلاش تريقه طب ليه كده ليه كده ليه كده خليكي رقيقه تقبلي المجامله بلباقه ولطف مش انا قلت لك انت امراه في البيت مع زوجك خليكي تتسمي بمنتهى الانوثه لذلك اعرفي زوجك اعرفي مصطلحاته اعرفي طريقته اعرفي بيحب يتكلم امتى اعرفي لما يسكت يبقى ساكت ليه اعرفي لما هو ي- يتلفت كتير يبقى فيه ايه يع- ركزي معاه عشان تفهميه تحللي شخصيته وانا في نصايحي للزوج قلت له ما تبقاش راجل غامض ساعدها انها تعرفك فنصيحتي ليكي حاولي تعرفيه الامر ده محتاج انك تفرغي وقت عشان تفهميه وتفرغي مخك ان يبقى ده بتركيز عندك مركزه عايزه عايزه افهمه الراجل ده عايز اعرفه عايز اسعده افهمي اولادك افلا- افهمي اهله امه لان لما امه تنكد عليه هينكد عليكي افهمي طبيعه شغله لان لما شغله هيضايقه هيضايقك فاعلمي انك لست الوحيده في اهتمامات الرجل فله مسؤوليات اخرى فمن الواقعيه الا تطالبيه بذلك يعني هو آه، عنده شغله وعنده امه واخواته وعنده زملائه واصحابه عنده مشاكل كتير مشاغل كتير انت مش كل حاجه احيانا بعض الزوجات بتطالب بصراحه وبالحاح انا عايز ابقى كل حاجه في حياتك غلط لا هو يقدر يعمل كده ولا هو يقدر يوعدك بكده ولو كذب عليكي بالكلام ده يبقى انت اسمحي لي انك توافقي انك انت يكذب عليكي لذلك اعرفي حجمك الصحيح وتحركي فيه اعرفي قيمتك الصحيحة عنده وعيشيها نصيحة إلى ابنتي المسلمة بنيتي كوني طيبة طيبة بكل معاني الكلمة طاهرة نظيفه جميله ظاهرا وباطنا امامه ومن خلفه كوني طيبه طيبه اللسان طيبه القلب طيبه المشاعر طيبه الاحلام والامال طيبه في ردود الافعال كوني طيبه خليكي طيبه كلمه طيبه ما بتحتاجش تفسير انت فهماني يعني ايه يعني ايه خليكي طيبه مؤدبه ومحترمه وحييه وخجوله وامينه وراضيه وصادقه طيبه خليكي طيبه بلاش تبقي شرسه ولا مفترسه بلاش تبقي لسنه ولا مزعجه بلاش تبقي خاينه ولا خوانه تخوني خليكي طيبه طيبه خليكي لينه لينه لما يسترضيكي ارضي ولما يسكتك اسكتي ولما يزقك ازقي خليكي طيبة هادية هادية مطيعة كوني طيبة وأنا لما بنصحك الحاجات دي تقولي لي طب ما أنا لو عملت كده هضيع حقوقي كلها بالعكس بالعكس مفيش راجل في الدنيا يلاقي زوجته طيبة وهو يبقى وحش هيستحي قولي لي والله ده كده طب اصبري عليه شوية وهيلين ويكتشف ويبقى طيب ده انا بقالي سنين كمان شوية سنين ما يجراش حاجة ما يجراش حاجة انا عايز اختم الحلقة دي حالا لا يقول لي خمس دقايق ولا دقيقة كفاية كده يلا هس هش ال- انك انت نمرة واحد خلي عندك دايما نية صالحة اتنين الرضا وما تخليش حد يفسد رضاكي تلاتة كوني طيبة طيبة بكل معاني الطيبة كوني طيبة أنا لما اتكلمت عن الرضا اتكلمت عن اللي عنده ولاد وما عندوش ولاد عنده زوج وما عندوش زوج اللي عندها زوج طيب أو مش طيب اللي عندها ولاد ماتوا ولا عايشين الرضا الرضا هو سعادة الدنيا واللي يدفع للرضا ان الدنيا دي مش اخر حاجه خليها تعدي زي ما تعدي ونتقابل في الجنه مع سيدنا النبي في سوق الجنه لهم فيها ما يشاءون خالدين اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله